حسابي قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وإحنا في الحلقة الثالثة وفي بداية سلسلة نهاية العالم يا ترى متوقعة إن أنا هبدأ السلسلة بإيه يا ترى متوقع إن أنا هبدأ بأي ملمح من ملامح الخراب في العالم بأي ملمح من ملامح الحروب العالمية اللي هتفني البشر بأي ملمح من ملامح الرعب والفزع اللي هيهلك النفوس بأي ملمح من ملامح علامات الساعة الكبرى اللي هتغير وجه التاريخ والمستقبل على فكرة يا جماعة أنا هبدأ بأجمل عشر أحداث هتغير وجه الحياة أنا عايز أقول لك إن اللي جاي في أحداث مرعبة صحيح ولكن في أحداث جميلة في أحداث نفوسنا متلهفة عليها في أحداث هنبكي من الفرح لما نحس بس إن هي جاية وإن ربنا وعدنا بيها وإن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وعدنا بيها هدف الحلقة دي إنك أنت تفرح هدف الحلقة دي إنك أنت تستبشري بس استبشار عملي مش استبشار مشاعري نظري انك انت تعرف ان الافراح اللي عمرك ما تخيلتها لسه جايه بس لمين يا ترى لمين الافراح دي ويا ترى اللي هيدفع الثمن ايه عشان ياخد الافراح دي لازم يا جماعه نعرف ان مفيش حاجه ملهاش ثمن اللي هيفرح الافراح دي اللي دفع ثمنها اللي هيفرح مع انتصارات الاسلام العظمى في تاريخ البشريه هو اللي وقف مع الدين النهارده هو اللي وقف مع الاسلام النهارده هو اللي اشتغل في الدعوه النهارده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خير الناس في الفتن يعني الايام السوداء زي اللي احنا عايشين فيها الوقت دي ناس كتير على غير الاسلام ناس كتير عصاه بنات كتير متبرجات شباب كتير بيشرب مخدرات كتير بقى في قطع رحم بقى في اكل ورث بقى في ظلم بقى في فشو جهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودي من علامات الساعه الصغرى فشو جهل تسال الشاب اصلا عن العشر المبشرين بالجنه ما يعرفش طب الفريق المنتخب القومي في كره القدم عارف كل حاجه تساله عن الاغنيه الفلانيه مين اللي غناها عارف واللي لحنها و... طب تسأله عن صورة ايه الصورة اللي نزل معها سبعين ألف ملك بيشيعوها ونزلت مرة واحدة ما يقدرش يقول صورة الأنعام يفشو الجال محدش عارف حاجة ناس كتير جدا مش عارفة ازاي اتوضى ازاي اغتسل من الجنابة ازاي اصلي ناس كتير سبحان الله العظيم في الوقت الخطير ده في الوقت الرهيب ده اللي احنا فيه ده لازم تعرف ان في ايام وافراح كتير قوي جايه ولكن للي هيقف مع الاسلام في الفتن الوقتي خير الناس في الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل هي دي المرجله المرجله انك تقفي مع الدين الوقتي المرجله انك تتكلم عن ربنا الوقتي المرجله انك تبقي من جنود الله في الارض في الظروف الصعبه اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وماليا اللي احنا فيها خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسي فارس فارس في ميدان الدعوة فارس في ميدان التربية فارس في ميدان طلب العلم وحفظ القرآن فارس في ميدان نصر الدين الله رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله مركز مش مشغول بالدنيا مش مشغول بالطموحات الدنيوية مشغول بالله مشغول بأن تكون كلمة الله هي العليا مشغول إن الواقع الصعب ده والظروف الرهيبة اللي بتمر بالإسلام في العالم ازاي تتغير ويجي الفتح المبين والانتصارات العظيمة الانتصارات جاية يا كل جندي من جنود الله الانتصارات جاية يا كل داعي الى الله نظرت عمرك لله الانتصارات جاية يا كل واحد سخرت حياتك ومواهبك وشبابك وامكانياتك وشهادتك وفلوسك وطاقتك وفكرك من اجل ان الناس تدخل في رحمة الله وان المتبرجة تتحجب وان اللي بيشرب مخدرات يتوب وان اللي بيعق ارحامه وبيقطع ارحامه وبيعق ولده يبقى انسان حسن الخلق وان اللي بياكل حرام ياكل حلال وان اللي مش عارف يعني ايه شرع الله يفهم قيمه شرع الله وان الناس ترجع لربنا وترجع لعباده ربنا خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفون هي دي المرحله اللي احنا فيها الوقت دي خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفون الصوره مش هتفضل كده يا شباب الصوره مش هتفضل كده اللي نظرت عمركم لدين الله الصورة هتتغير هيجي يوم من الأيام هتبقى الأرض كلها على الإسلام هيجي أنا هكلمكم النهاردة عن اليقينيات العشرة هكلمكم النهاردة عن أعظم عشر بشريات مجيدة في تاريخ البشرية كلها لسه جاية الأيام اللي جاية هكلمكم النهاردة بإذن الله عن أعظم أفراح هترجع الفرحة والضحكة والبسمة لقلوب المؤمنين اللي دفعوا الثمن التضحية دلوقتي عشان يجنوا خراج هداية البشر بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى يقينيات عشرة كل اللي هقوله في الحلقة دي مسلمات بنص القرآن والسنة الصحيحة كل اللي هقوله في الحلقة دي بإذن الله سبحانه وتعالى وعود من الله أنا عايز أقول في البداية بشراكي بشراكي يا كل بقعة على وجه الأرض بشراكي يا قدس هتتحرري بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما أقول لكم اليقينيات العشرة قبل ما أقول لكم أعظم عشر أحداث وبشريات جاية قبل نهاية الزمان بإذن الله وقبل لحظة نهاية الكرة الأرضية وانتهاء تاريخ الإنسان على الأرض وبداية رحلة الخمسين ألف سنة بتوع يوم القيامة قبل ما أكلمكم عن اليقينيات دي هبشر كل بقعة على وجه الأرض بشراك يا قدس هتتحرري بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك يا أقصى هتعمر بالمصلين 24 ساعة زي الحرم المكي الوقت وزي المسجد النبوي الوقت بالظبط للنهار هيأتي إليك ال ال ال الذين يريدون عبادة الله ليلا ونهارا بلا توقف بشراك يا فلسطين كل جراحك اللي قلوبنا بتنزف معاها دلوقتي كل آلامك اللي انت دقتيها كل الصراعات اللي انت عشت فيها ربنا يعوضك بيها أعظم مما تتخيلي هتبقي مكان الخلافة القادمة عمران بيت المقدس هتتعمري هتتملي بالخير في الدين والدنيا بشراك يا فلسطين بشراك يا أرض الشام بشراك يا ارض الشام انت اللي عليك يحصل الملحمه يا ارض سوريا الحرب العالميه الاخيره اللي هينتصر فيها الاسلام على كل قوى اخرى وقوى الغرب في العالم بشراكي يا سوريا انت المكان اللي هينزل فيك عيسى ابن مريم عند المناره البيضاء شرقي دمشق يوم ما النبي قال الحديث ده كانت دمشق ما فيهاش ولا مسلم ولا مسلمه يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث ده كانت دمشق كلها كفار كانت دمشق كلها نصارى واوثان وفجور و وزنا يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث ده كانت دمشق هي عاصمه حرب الاسلام في الكره الارضيه يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان عيسى ينزل عند المناره البيضاء ما كانش في حاجه اسمها مناره ما كانش في اختراع على وجه الارض اسمه مئذنه ما كان مسجد النبي بلا مآذن اول مره اتخذت المئذنه في عهد عمر بن عبد العزيز معجزه صادق صادق يا محمد يا ابن عبد الله وزي ما صدقت في كل كلمة قلتها بيتحقق بيها الزمان هتصدق في كل حاجة قلتها فيما بقي في نهاية الزمان صادق يا رسول الله بشراك يا أرض الشام هينزل عليك عيسى ابن مريم بشراك يا أرض الشام هتبقي مكان الملحمة وانتصار الإسلام المجيد في الحرب العالمية الأخيرة بشراك يا سينا بشراك يا سيناء يا اللي في أرض مصر هتبقي طوق النجاة لمؤمني الأرض كلهم ورا سيدنا عيسى لما هيخرج يأجوج ومأجوج اللي محدش يقدر يواجههم كل مؤمني الأرض عيسى ابن مريم هيحرزهم في جبل الطور عندك هتبقي انت امان البشريه في لحظه من اللحظات هتبقي انت مكان النجاح الوحيد على وجه الارض في لحظه من اللحظات هتبقي انت الامان في هذه اللحظه بشراك يا ارض سيناء يا عظيمه بشراك يا ارض اليمن الخليفه اللي هيحكم الامه الاسلاميه والعالم بعد المهدي ما يموت هيبقى القحطاني من قحطان لما هيخرج الله الخلافه من قريش ويعطيها لاهل اليمن ويحكم القحطاني بشراك يا ارض اليمن خليفة الله في الأرض بعد المهدي هيبقى من عندك أنت بشراك يا أرض الحجاز خليفة الله المهدي خارج منك من بيت النبوة من آل النبي عليه الصلاة والسلام بشراكي يا أرض الترك بشراكي يا بلاد المشرق يا اللي بيعبد فيك الأوثان إلى الآن بشراكي يا أرض الترك بشرا الترك يا جماعة مش بس تركيا ده التركي دي التركي ديت المغول والتتار وشعوب الشرق ولحد سيبيريا ويأجوج ومأجوج بشراك يا أرض الترك هتفتحي في نهاية الزمان كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم هتفتحي أمام جيوش الإسلام بالتسبيح والتهليل والتكبير بكلمة لا إله إلا الله والله أكبر وهتدخلي في رحمة الله سبحانه وتعالى بشراكي بشراكي يا شعوب الغرب يا امريكا ويا اوروبا هتبقي من قلاع الاسلام هيكتسحك الاسلام هينتشر فيك الاسلام انتشار النار في الهشيم هت هتنور قلوب اهل الغرب برحمة الله وهتبقوا من جنود ربنا في الأرض بشراكه بشرايات اللي جاية كتير ولكن القصة لمين يا جماعة للي هيدفع ثمنها مين اللي هيفرح اللي دفع الثمن فرحة اللي طالعين الأوائل على الدفعة لا تقدر ب ب ب ب 20 ضعف التعب اللي هم تعبوه هم تعبوا النهاردة غيرهم كان بيسخر منهم من تعبهم معلش يوم ترى المؤمنين والمؤمنات هم النهارده تعبانين هم النهارده مجتهدين في الدعوه هم النهارده بينزلوا للناس ويتكلموا مع الناس في كل مكان هم النهارده بيجتهدوا على تربيه قلوبهم وتزكيه نفوسهم هم النهارده بيطلبوا علم هم النهارده بيحفظوا القران هم النهارده بيستثمروا رمضان ليل نهار في فهم القران وفي اعتكاف العشر الاواخر ولكن بكره بكره تشوف بكره تشوف الارضواء المسلطه على لعيبه الكوره والمهرجانات والفنانين لما تتسلط على النجوم الحقيقيين لما تتسلط على خيره الامه الحقيقيين زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام يهلك الوعول ويظهر التحوت يظهر ده من علامات الساعة الصادقة اللي حصلت دلوقتي التحوت الناس اللي تحت الناس اللي في ال... في الطبقة الدنيا من الحياة الناس اللي في الطبقة ال... ال... الواطية من الحياة اللي هو ايه ماديا لا مش ماديا بتاع المهرجانات بقى هو اللي معاه فلوس وراكب العربيات ويتريق على اللي معاه شهادات اليوتيوبرز ما انتش عارف دول مين اصلا ودول اللي بيحصدوا ملايين المشاهدات لعيب كرة ما انتش عارف هو, هو اصلا ايه المؤهلات اللي تخليه نجم من نجوم الامه يظهر التحوت اللي تحت في العلم اللي تحت في الثقافه اللي تحت في الدين اللي تحت في الفكر هو ده اللي بيبقى على السطح ظاهر في الدنيا ويهلك الوعول الوعول الوعول ده اللي هي تيوس الجبال اللي بتبقى عايشه على قمم الجبال اصحاب القمم القمم العلميه القمم في الفيزياء والهندسه والطب محدش عارف عنهم حاجه انما ناس عارفه عن بتوع المهرجانات كل حاجه القمم الدينيه القمم العلميه القمم الدعويه محدش عارف عن الناس دي حاجه تخيلوا بقى النبي بيوصف زماننا من 1400 سنه زي ما صدقت يا محمد يا ابن عبد الله في وصف كل اللي فات في تاريخ الامه في ال 1400 سنه انت صادق في كل اللي هيجي مصدقينك يا رسول الله بكل اليقين اللي في قلوبنا يا حبيب الله يا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين الامل العظيم هكلمكم النهارده عن البشرى العظيمه بس قبل ما اكلمكم عن الوعود العشره واليقينيات العشره والبشريات العشره العظيمه انا عايز اقول لكم يا جماعه ان دي سنه النبي اللي انا بعمله دلوقتي ده سنه حبيب الله احنا احنا بنحيي سنه الامل على فكره احيانا تلاقي اعداء الاسلام يسربوا مثلا صور لمعارك اتهزم فيها المسلمين مؤخرا او تعذيب للمسلمين لا هم اللي مطلعينها هم اللي مطلعينها مطلعينها ليه عشان يقضوا على الروح المعنويه يبقى احياء الروح المعنويه دي سنه عبد الله بن حواله الازدي كان خارج كان فقير جدا فمجموعه من الصحابه الفقراء النبي بعتهم في سريه على رجليهم ما فيش حد منهم حتى عنده حمار يركبه فضلا عن فرس يركبه فراحوا على اقدامهم لسريه من اجل ان يغنموا النبي بعتهم عشان لو جت غنائم يلاقوا حاجه ياكلوها ويسدوا رمق الجوع في بطون زوجاتهم وابنائهم فبيقول عبد الله بن حواله الازدي بيقول فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف رسول الله الجهد في وجوهنا عليه الصلاه والسلام شوف النبي فالنبي اول حاجه صعب عليه منظرهم قوي فرفع ايده قال يا رب اللهم لا تكلهم الي يا رب ما تخليش رزقهم عليا يا رب اللهم لا تكلهم الي فاضعف عنهم ولا تكلهم الى انفسهم يا رب الجنيه بيجي بيطلعوا الروح ما تخليش ارزقهم على عليهم وعلى سعيهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم الى الناس فيستاثروا دونهم الناس يبخلوا عليهم وبعد كده النبي حط ايده على راس عبد الله بن حواله قال له يا ابن حواله اذا رايت الخلافه قد نزلت في بيت المقدس ايه الجمال ده يا رسول الله الخلافه بعد القدس الخلافه بعد موت النبي في المدينه وبعد كده راحت الشام وبعد كده راحت العراق وبعد كده راحت اسطنبول وبعد كده جت مصر وبعد كده قصص إنما الخلافة إذا رأيت الخلافة قد نزلت في بيت المقدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام الرسول عليه الصلاة والسلام هنشرح الحديث ده في السلسلة ولكن أنا عايز أقول لك اللفتة العظيمة في حديث النبي النبي شاف ابن حوالة راجع محبط احنا اتهزمنا في السرية أو ما غنمناش في السرية مفيش حاجة حلوة فالنبي بيقول له ده بيت المقدس هيبقى فيه خلافة في اللحظة دي كان كل القدس كان كلها مفيش ولا مسلم ولا مسلمة كان المسجد الأقصى اللي النبي بيتكلم عنه كان النصارى محولينه المزبلة بيلقوا فيها القمامة عشان يحرقوا قلب اليهود على هذا المكان انتوا متخيلين يا جماعه الوضع كان شكله ايه والنبي بيقول له خلافه فين هو مفيش خلافه دلوقتي يا رسول الله الامل الامل وكل حاجه اتحققت والرسول صادق في اللي لسه هيتحقق كمان عليه الصلاه والسلام هو ده اللي علمه لنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام علمنا حبيب الله محمد وهو في الهجرة ومحاوط محاصر في الغار وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا النبي يقول له اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يمشوا سراقه بن مالك يلحقهم يبقى بينه وبينهم قدر ربح او ربحين 50 60 متر ابو بكر يعيط بالدموع النبي يقول له لا تحزن ان الله معنا النبي عنده امل في كل لحظه الخندق بيتحفر النبي رابط الحجر على بطنه من الجوع الصحابه بيحفروا في الخندق وسط الثلج محدش كلهم خايفين يروحوا يقضوا حاجتهم اصلا في الخلاء الصح النبي عليه الصلاه والسلام جسمه كله تراب المنظر رهيب الناس قاعده تتساقط من حوالين النبي عليه الصلاه والسلام وبعد كده يقولوا له في صخره يا رسول الله مش عارفين نهدها النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ويحطم الصخره بالمعول بتاع اليقين قبل معول اليد ويقول الله اكبر اوتيت ملك اليمن الله اكبر اوتيت كنوز كسرى الله اكبر اوتيت كنوز الروم يا رسول الله انت من بشر الصحابه في العالم وهم كل واحد منهم خايف يروح الخلاء خايف يقضي حاجته يا رسول الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا يونس في بطن الحوت سواد في سواد تخيل واحد اترمى من سفينة في عرض محيط بعد كده جه حوت لسانه 8 طن عرضه بقه 10 متر شريان الاورطه بتاعه اقعد انا والكرسي اللي انا قاعد عليه ومكتب واذاكر جوه شريان الاورطه بتاعه تخيلوا اضخم مخلوق في العالم يبلعه وهو جواها ايه احساسه فظن ألا نقدر عليه أي لن نضيق عليه قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وهو في وسط السواد ده ربنا مش هيسيبني ربنا مش هيدق عليا ربنا مش هيتخلى عني هي دي صفات الأنبياء يلي عايز تبقى مع الأنبياء في الجنة خليك على طريقهم في الدنيا سيدنا موسى البحر قدامه البحر الأحمر والسيوف اللي بتقطر بالشر من جيش فرعون في ظهره وبنو اسرائيل بيقولوا انا لمدركون وهو بيقول كلا ان معي ربي عنده امل في كل لحظه وعنده يقين في كل لحظه النبي عليه الصلاه والسلام في شعب ابي طالب قاعد عند الكعبه بيعبد ربنا دخل عليه خباب ام انمار كوت ظهره بالنار وحطت السيف وهو مولع على راسه لحد ما طلع بخار من راسه وسقط مغشيا عليه فجري على النبي عليه الصلاه والسلام راسه مشويه وظهره مشوي ودهن ظهره دايب من الحرق بعد ما نيموه في ارض محروقه جمر نار طفى الجمر بدهن ظهره دخل على النبي عليه الصلاه والسلام والنبي قاعد في, في الكعبه بيعبد قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا رسول الله احنا بنضيع احنا بنتدمر احنا بنفتن في ديننا النبي عليه غضب قال له لا قال له لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار الاسلام هينتشر ده يقين يقين خدوا بالكم لحد دلوقتي لسه مش بالغ الليل والنهار لسه في جزر بعيده لسه وان كان ما فيش خط طول ولا عرض الاسلام ما وصلش فيه بصدق النبي عليه الصلاه والسلام بس لسه كمان وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي مشارق الارض ومغاربها ربنا جاب للنبي خريطه الارض زي الخرائط اللي موجوده دلوقتي كده يعني جاب له خريطه فرجوا على خريطه الكره الارضيه كلها وبشر النبي أن ملك الإسلام سيبلغ ما زوي منها أي من مشارق الأرض إلى مغارب الأرض ده يقين يقين احنا عايشين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة ان الاسلام حتى لا يدع بيت مضر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين اما بعز عزيز او بذل ذليل كما قال النبي عزا يعز الله به الاسلام يلي عايز تعز انضم للاسلام انضم للفريق الكسبان او ذلا يذل الله به اعداءه قضيه محسومه انتصار الاسلام ده قضيه منتهيه عوده الاسلام دي قضيه منتهيه ظهور الاسلام دي قضيه منتهيه ولكن يا ترى هتبقى انت مع مين في الوقت ده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام علمنا كلمه الامل وعلمنا ازاي تربيه القران تربيه القران مع سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام رب الأنبياء مش ربنا اللي بيقول في القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها راح على القدس بيقولوا ان هو عزير يعني وبيقولوا غير هذا يعني وما فيش دليل على هذا أو ذاك أو كالذي مر على قرية اللي هي القدس بقى بعد ما دخل بخت نصر وخربها ودبح اللي فيها وهي خاوية على عروشها خراب قال أن يحيي هذه الله بعد موتها نفس الكلمة نفس الكلمة اللي انت بتقوليها الوقت لما تمشي في الشارع تلاقي المتبرجات اكتر من المحجبات نفس الكلمة أن يحيي هذه الله بتقولها لما بتمشي على المحور وتلاقي اعلانات المسلسلات والكليبات مكتسحة الدنيا مفيش اعلان برنامج ديني نفس الكلمة اللي انت بتقولها الوقت لما تلاقي الامة بتتفرج على الاعلام ما بيوجهش للدين وسايبه الاعلام الديني نفس الكلمه اللي انت بتقولها لما تمشي في النوادي والجامعات وتلاقي كله كابلز واختلاط وعدم غض بصر نفس الكلمه اللي انت بتقولها لما تحتك باخلاق المجتمع وتلاقي اكل المال الحرام والعلاقات المتحرمه والخيانات الزوجيه والرشوه والربا نفس الكلمه ان يحيي هذه الله ماتت خلاص بعد موتها انتهت فاماته الله اللي ما عندوش امل في التغيير يخرج بره المعركه لازم يتسحب بره الحلبة لان ده مش هيقدم حاجة الع- اللي هيقدم هو اللي عنده الامل ده اللي عنده القوة والعزيمة والاتصال بالله ربنا خرجه بره الحلبة خالص اماته الله مات عام ثم بعثه بص بقى على القدس بعد 100 سنة ف- بص نزول ده بقت بلد دين ودنيا وعمران بيت المقدس بقى خلاص هي الخ- الخير جاي والفتح جاي والبشرات جايه حلقه النهارده هتتكلم عن اليقينيات العشرة عن البشريات العشرة العظيمة اللي يقينا قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أظن إن احنا وصلنا لنهاية الحلقة الآن يعني كان كنت أريد إن أنا أكمل ولكن يبدو إن أنا ها إن شاء الله بإذن الله هكمل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن البشرات العشرة ولكن حبيت يا جماعة إن احنا نبدأ السلسلة بالأمل ونتلقى كل الأحداث اللي جاية إن في النهاية نصر للإسلام وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى هيرفع راية الدين وراية الإسلام في الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هكلمكم على اليقينيات العشرة على البشريات العشرة على الإسلام وهو بيظهر في كل مكان على الكلام اللي احنا بنقراه الوقت كده لما بندي سلسلة كنا جبالا ولا سلسلة زمان العزة واحنا بنتكلم عن فتوحات إسلامية ولا دخول الناس في دين الله أفواجا إنما ما عشناش اللحظات ديت انما هنعيشها باذن الله اللي هتطول بيه حياه هيعيش هذه اللحظات وبعد البشريات هدخل بقى في اخطر حلقه في السلسله كلها الحلقه اللي هتكلم فيها عن قصه النهايه عن ترتيب قبل ما افصلها حته حته قبل ما اقف مع الدجال لوحده قبل ما اقف مع عيسى ابن مريم لوحده قبل ما اقف مع المهدي لوحده باذن الله قبل ما اقف مع ياجوج وماجوج لوحدها قبل ما اقف مع طلوع الشمس من مغربها لوحدها قبل ما اقف مع عوده الخلافه الواحده هنتكلم عن قصه النهايه وعن ترتيب الاحداث ان شاء الله باذن الله نكمل بكره البشريات وبعد كده نستأنف الكلام باذن الله عن قصه النهايه اللهم بشر قلوبنا بكل خير اللهم بشرنا بفضلك ورحمتك اللهم اغمرنا ببرك واحسانك اللهم ارحم نفوسا تلهفت على باب جودك اللهم ارحم قلوبا تلهفت على باب برك واحسانك اللهم ان عطاءك وكرمك في القران مع الصالحين الهف نفوسنا على عطائك واكرامك يا رب اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين من فتح ونصر ومدد ونور وهدى وبركه وحفظ فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا رب العرش العظيم اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله